بسم الله الرحمن الرحيم موقع الربانية
تشاهدون الآن كيف وأخواتها مع الشيخ محمد حسين يعقوب
التقي معكم الليله في لماذا نعبد الله هذا هو السؤال الذي اردت ان افرد له حلقه الليله وما أسماه ما أسماه
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله أحمده تعالى وأستعينه وأستغفره وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد فإخوتي في الله والذي فلق الحبة وبرأ النسمة إني أحبكم في الله وأسأل الله جل جلاله أن يجمعنا بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله اللهم اجعل عملنا كله صالحا واجعله لوجهك خالصا ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا أحبتي في الله كيف حالكم مع الله كيف حال قلوبكم مع الله إخوتي وكنت اليوم أراجع آخر حلقة تكلمنا فيها عن تربية الأولاد ورأيت في مقدمة الحلقة كلاما عن امرأة مسلمة غير محجبة وامرأ- ورجل مسلم أو امرأة مسلمة لا تصلي فقلت أنا لا أتصور وجود هذا ثم جاءتني في الأيام الأخيرة بعد الحج رسائل واتصالات كثيرة أخت تقول ابني زي الفل يفرح القلب ولد طيب ومع ذلك ما بيصليش وهايص في وسط البنات والمزيكا والرقص واللعب وناسي ربنا خالص اعمل ايه والام تبكي دما كثرت هذه الشكاوى من امهات في بنات وفي اولاد من زوجات في ازواج واخوه لهن من ازواج من زوجته وبناته وابنائه وصار الامر ملحا لان افرد لهم هذه الحلقه حلقه خاصه لهؤلاء البعيدين عن الله لاقول لهم لماذا ولماذا مناسبه لكيف واخواتها فكثيرا ما تكلمنا عن كيف ونسينا اخواتها اخوات كيف لماذا واين ومتى ولم فمن اخوات كيف لماذا التقي معكم الليله في لماذا نعبد الله هذا هو السؤال الذي اردت ان افرد له حلقه الليله لاقول للشاب او الفتاه الذي يعيش على هواه نتصور انسان عايش اليومين دول بيقوم الصبح يدخل الحمام ويخرج يلبس هدومه ويروح شغله او يروح كليته تلبس هي وتتزوق وتظبط نفسها وتخرج تروح شغلها او تروح كليتها ويرجع الظهر او ترجع في الوقت بيرجعوا فيه تتغدى ويقضوا الوقت بتاع القهوه ولا ال- الكافي شوب ولا ال- مش عارف بتسموه ايه كافينيت نت كافيه الى اخره ويرجع اخر الليل ينام هل هذه حياه ايوه حياه يا عم شيخ مش حياه ليه طب انت سعيد كده ومبسوط اه انا سعيد جدا ومبسوط ومرتاح مش حاسس انك ناقصك حاجه في الحقيقه لا انا عايش حياتي واقول له للاسف الشديد انت مش عايش حياتك ولا انت سعيد ولا مبسوط ولا مرتاح ازاي يا شيخ انت هتعرف حياتي اكتر مني انا فعلا سعيد لا لا لا انت مش سعيد انت عايش حياتك وده اللي انا قلته لك دايما بعض الناس بيزق الايام زق اهو يوم عدى ها اهو يوم عدى يعدي الايام وهو متطلع لاخر الشهر عشان يقبض او لاخر الاسبوع عشان يقابل واحده او لاخر ال- إ- إ- الى امد معين هو يعيش حياه ممله روتينيه حياه ليست فيها حياه بل هي الى الموت اقرب وسبب رضاه بهذه الحياه انه لم يزق الحياه الاخرى احنا قلنا برنامج حياتك بتنزل الصبح وتروح شغلك ترجع تنام شويه وتتغدى وتروح النادي وترجع تنام وتصبح الصبح وتروح شغلك تعال نشوف حياه واحد تاني واحد بيقوم الصبح قبل الفجر قبل الأذان يتوضى ويخرج للمسجد وهو خارج للمسجد إحساسه إيه إن الوقت ده وقت الدفى والنوم هو خارج لربنا لو هو فكر شوية في ربنا العظيم الجليل الكبير مالك الملك ان ربنا شايفه دلوقتي وربنا سبحانه وتعالى فرحان بي ده الله افرح بتوبه عبده الاحساس ده عمرك انت يلي ما بتصليش يلي ما رحتش المسجد حسيته الخروج بالليل ده قبيل اذان الفجر عند اذان الفجر لصلاه الصبح في المسجد بيورث داخل قلب العبد نور المشكلة الكبيرة ان بعض الناس فعلا في داخلهم ظلمة جواه ظلام جواه خراب تصور انت واحد جواه خرابة وانت عارف اللي بيعيش في الخرابة دي البوم والغربان والتعابين والحيات فلما يجي يقول لي انا بشوف بالليل في الاحلام تعابين وحيات مش معناها سحر ولا عمل ولا مس جن مش شرط وانما ان جواه خراب القلب الذي ليس فيه شيء من القران كالبيت الخرب خراب البيت الخراب اللي جواه اللي هو القلب القلب ده محتاج يعيش محتاج يحيا لذلك احنا عايزين نتكلم بس هو احنا بنعبد ربنا ليه اصل الاصل الاولاني ان ربنا خلقنا لنعبده الله خلقنا لنعبده قال سبحانه وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون هي دي وما خلقنا السماوات والارض وما بينهما لاعبين ما خلقناهما الا بالحق الحق الامر والنهي فلذلك اتفقنا على الاصل الاول ان الانسان خلق وكل الكون خلق لعباده الله طيب اذا كان الله جل جلاله لا يستفيد من عبادتنا لا تنفعه طاعه المطيع ولا تضره معصيه الكنود يبقى ايه لازمه العباده ربنا قال كده يا عبادي في الحديث القدسي لو ان اولكم واخركم وانسكم وجنكم كانوا على اتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا ولو ان اولكم واخركم وانسكم وجنكم كانوا على افجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملكي شيئا عشان كده انا عايز اقول لك يا اخي يلي ما بتصليش عايز اقول لك انت يلي مش محجبه عايز اقول لك يلي مدخن اتفرج على آه، حاجات وحشه او ماشي ماشي بطال او الى اخره انت او هو عايز اقول لك ان انت عصيت ربنا كفرت الحت مش هتضر ربنا في حاجه ولا هتنقص حاجه عند ربنا ولا عندي انا شخصيا ولا عند الناس اللي حواليك دول كله على دماغك مش هتضرنا في حاجه ولا هتاذينا في حاجه ولا احنا بكفرك نقصنا حاجه ولا بمعصيتك مضايقنا في حاجه احنا بنحب لك الخير وعايزينك تبقى انسان محترم عند ربنا تبقى انسان آه، عبد فاضل عبد آه، صالح عند الله خلينا التعبير ده افضل من محترم يبقى انت انسان عبد صالح عند الله وتبقي امه صالحه لله سبحانه وتعالى آه، لو انك انت بقيت اتقى انسان واعبد انسان واطوع انسان الكلام ده مش هينفع ربنا في حاجه ولا هيفيد ربنا في حاجه ولا هيزود الكون ده في حاجه يعني انت آه يعني لما مات فلان من ال- من الفجار اللي ملى الدنيا رقص وغنى و- وصراخ و- وهيصه وافسد نص الكره الارضيه آه يعني زي ما بيقول كده آه، يعني ضر ربنا في ايه؟ ولما مات الناس خسرت يعني اقصد مع الله عز وجل اتقى انسان يعني زي ما بيقول كده فلان اسلم ما اسلمش ده له التزم ما التزمش ده له عشان كده بقول لك الكلام اللي احنا بنقوله لك ل- لهذا العاصي اخي العاصي سمي بقى الحلقه اخي العاصي آه، اخي العاصي واختي العاصيه نقول ان احنا لما بندعوك الى الله ندعوك إلى سعادتك لأن العبادة دي اللي هي الصلاة والذكر وتلاوة القرآن وترك المعاصي عبادة ترك المعاصي نفسها عبادة دي مش لي أنا ولا لأمك وأبيك ولا لزوجك أو لزوجتك أو للمجتمع ما مش ده الموضوع ده لك شخصيا وهي دي إجابة سؤال إذا كانت الطاعة لا تنفع الله والمعصية لا تضر الله فلماذا نطيع الله هو ده السؤال احنا بنعبد ربنا ليه ابن القيم جاوب على الكلام ده وانا ع- انا انا ع- في ناس قالوا لي انت لما بتقول ابن القيم وتبص في الورقه بنخاف مش هنبدا ما نفهمش بقى لا انا عايزك تتعود انك تفهم انا في اخر حلقه اللي انا شفتها دي قلت ان الكلام باللغه العربيه الفصحى من الدين امال انت بتتكلم عامي ليه عشان بس آه، اطلع بيك الدرجه دي يعني ن- نتفاهم عشان نوصل لدرجه ان احنا يبقى كلامنا كله بكده فانا عايزك بقى اطلع معايا الدرجه دي اطلع من كي جي 1 وكي جي 2 عايزك تخش بقى ابتدائي واعدادي وثانوي وجامعه و... ويبقى معاك دكتوراه في الدين في اللغه العربيه دكتوراه عند ربنا مش مش الورق فالشاهد ايه لما اقول ابن القيم قال ركز معايا وهتلاقي الكلام طبيعي جدا ما ت- ما ت- ما تحطش في ذهنك ان الكلام بقى هيبقى معقد ومكلكع لا لا هنبسط لحد ما تفهم الى اقصى درجه وكل ما تكون مش فاهم بس ارفع ايدك كده وهتلاقيني انا حسيت بيك وهقول لك طب صلي وهترجم ابن القيم بيقول ايه اعلم ان حاجه العبد الى ان يعبد الله وحده لا يشرك به شيئا اعظم من حاجه الجسد الى روحه والعين الى نوره يبقى انت اللي محتاج مش ربنا الله هو الغني الحميد يا ايها الناس انتم الفقراء الى الله والله هو الغني الحميد طب فهمني انا محتاج ازاي ما انا عايش اهو مش محتاج لا يا ابني انت محتاج بس زي بقول كده دايما لما يجوا يقولوا حرية الفكر قصدهم حرية الكفر يعني دوم يعني الولد الطفل الصغير لما يجي يحط ايده على البوتاجاز ونمنعه يبقى ده كبت لحريته لا ده احنا بنمنعه من غلط هو لا يقدره قدره فهمت ازاي فانت محتاج بس انت مش عارف للاسف الشديد انت مش عارف انت مش فاهم زي زي كده الطفل لما يكون مريض ونيجي نديله الدواء رافض ويفلفص ويجري ويتنطط ويعيط ويصوت ويكسر الدني بل مثلا طفل عايزين يدخله يستحمى رافض وبيكره الموضوع ده تماما هو ما يعرفش مصلحته فانت ما تعرفش مصلحتك مصلحتك دي اللي احنا بنقول عليها انت مش عارفها قلت طب ما انا المفروض احس بيها لا انت للاسف الشديد هنقول ايه ما لجرح بميت ايلامه وده بيحصل لك الكلام ده قلناه مره واثنين وثلاثه وخمسه وعشرين بس عشان بكلمك انت النهارده هقوله تاني ان احيانا كده بيحصل لك انك تلاقي نفسك في لحظات آه، خلوه قاعد فيها لوحدك كده تلاقي نفسك متضايق قرفان مهموم مخنوق مالك مش انت بتحسي بكده احيانا برضو مالك مالك ها قول لي انت مالك متضايق ليه زعلان من ايه مهموم ليه انت حاسه بال الغصه اللي جواكي والضلمه دي ولما تقعدي لوحديكي تلاقي نفسك بتبكي كده ليه ليه الصداع اللي بيجي لك كل فتره وما انتش عارف سببه ايه كشفت عينين ولا عينيك مظبوطه والضغط مظبوط والسنان مظبوطه والسكر مظبوط امال ايه السبب السبب الروح زي ما الجسد جعان بناكل من مكونات الارض اللي هي مكونات الجسد فالروح لما تبقى جعانه قل الروح من امر ربي محتاجه تاكل من امر ربي فلذلك انا بقول لك ان ربنا اللي خلقك خلق هذا الانسان انت تقدر تقول لي ان في حد خلقك غير ربنا لا طب ربنا اللي خلقك وسواك واعلم بك قال لك اعبدني خلق الانسان في الاصل عبد ربنا خلقه عبد فلذلك تجد ان اللي هو مش عبد لله لازم يبقى عبد لآلهة أخرى هتلاقيه عبد الشهوة من الشهوات عبد الوحدة عبد للفلوس عبد للمنصب عبد للمظاهر والمناظر عبد الحاجة لا لا عمره ما يبقوا عبد الحاجة واحدة العبد لشيء واحد هو العبد لله عبد لله وحده اذا ما بقاش عبد لله وحده لازم يبقى عبد لشركاء كثيرين ولذلك بنقول ايه ان الانسان خلق في الاصل عبد انت مخلوق عبد خلقت فيك في اصل الخلقه في عجنه الطينه نفسها في طينتك انك تبقى عبد لشيء فلازم تبقى عبد لله لو ما بقتش عبد لله اللي بيضحك ويقول انا حر احنا بنشوف بقى قصص ونسمع في حياتنا حكايات وروايات ان اللي بتلاقيه كده تلاقيه بيروح لواحده تقول له بالجزمه عبد ليها عبد للفلوس عبد المنصب عايز يوصل له عبد الاسياد اللي هو بيخدمهم عشان يوصل لحاجه معينه لازم يبقى عبد اشرف احوالك انك تبقى عبد لله بس تنسب اليه بس وكل ما سوى الله ساعتها الله يسخرهم لك لان كل ما سوى الله عبيد مخلوقين مربوبين مقهورين ربنا قال كده اليس الله بكاف عبده ويخوفونك بالذين من دونه ومن يضلل الله فما له من هاد ومن يهدي الله فما له من مضل أليس الله بعزيز ذي انتقام الشاهد الإنسان الذي خلقه الله عبدا أنت ربنا خلقك عبد أنت محتاج تصلي قول لي بالعكس بالعكس خالص ده انا بحاول اصلي مش قادر ما احنا قلنا بقى ان تراكمات الشهوات اللي عندك والمعاصي اللي عندك هي اللي بتحول بينك وبين ربنا لان ربنا عزيز لا يغالب غني لا يحتاج الى احد فلذلك انت محتاج تشيل العقبات اللي انت حطيتها في الطريق بينك وبين ربنا تزيح العقبات دي عشان تقدر تمشي وتوصل لربنا فإن يبقى اتفقنا على ان ربنا خلقك لعبادته وان عبادتك ما بتنفعش ربنا ومعصيتك ما بتضرش ربنا وان انت في الاصل محتاج محتاج تعبد تعبد ربنا احنا زي ما قلنا كده تعال بص الواحد تاني لما يقوم يصلي خمس مرات في اليوم يعني بعد ما صلى الصبح دي وراح شغله رجع الظهر واقف يصلي ساعتين وقف يصلي العصر ساعتين وقف يصلي المغرب ساعة ونص بالظبط وقف يصلي العشاء ولا ساعة وربع ساعة وتلت وقف يصلي العشاء ال ال ال مداومة الصلاة دي وكل شوية يقف قدام ربنا ممتعة ولذلك انا بقول ان العباده دي هي السعاده هي السرور اخي العاصي جربت المعاصي دخنت دخنت رقصت ومزكت مزجت مشيت مع بنات وضحكت ولعبت لعبت هرجت وقلت نكت وسمعت ومسرحيات ودخلت افلام لعبت سافرت وصيفت وقلعت ولبست واتنططت وعكست عملت في الاخر مفيش سعاده بالعكس كآبه وخايف من المستقبل المجهول قول لي طب ما انت صليت وحجيت وصمت عملت ايه اقل ما فيها ان انا حاسس ان انا اذا مت دلوقتي هلاقي ده عند ربنا يدخلني بيه الجنه انت بقى اللي انت عملته ده ول- لو مت وقابلت ربنا وانت عارف ان في اي شارع عربيه تخبطك تبقى مت وخلصت في في اي لحظه في اي دقيقه بالعكس ده العذاب الاشد من هذا انا كنت لسه بقول لواحد معانا في الحج ربنا سامحك كتير وسترك كتير ولطف بك كتير وعافاك كتير انا عايزك تخاف من ربنا بقى احسن هيعاقبك بعد كده لو عاقبك ما هي زي ما قلت مش شرط انك تموت ده عربيه تخبطك تجيب لك شلل رباعي تقعد تتفرج على الناس كده وانت قاعد تتفرج بس وتعذب وانت قاعد تتفرج لا بتتكلم ولا بتتحرك وده وارد وحصل مع ناس كتير قدامك القصص احكي لك 6235 قصه دلوقتي حواليك وقريبين منك قول لي انت منين وانا اقول لك ابعتك الواحد جنبيك ت- يحكي لك قصه حياته قريبه من قصه حياتك وبعدين خد العقوبه بس في الوقت المناسب لذلك بقول ايه ان ال ال العباده نفسها احنا بنعبد ربنا لاننا محتاجين نعبد ربنا اتنين ان العباده نفسها لذه لذلك انا كنت مسمي الاول الحلقه الى الباحثين عن السعاده وانا افتكرت ان كان في برنامج قبل كده للباحثين عن السعاده فخلي ديك بقى اخي العاصي اللي بيدور على لذه ومتعه وسعاده وحلاوه وفرحه وقره عين في العباده في العباده بجد يعني الناس على فكره اتكلموا في المساله دي من زمان السلف رضوان الله عليهم سالوا في مساله التعبد فقالوا احنا بنعبد ربنا آه، عشان الاجر ولا بنعبد ربنا لان الله امر بذلك طاعه للامر مجرد طاعه للامر لاسقاط الفرض ولا بنعبد ربنا ل لطلب ال- آه، السعاده واللذه فاحنا بنعبد ربنا للثلاثه بنعبد ربنا خوفا من النار لاسقاط الواجب الفرض علينا اتنين لطلب الجنه للوعد بالثواب المترتب على العباده ثلاثه بنعبد ربنا حب آه ولما اجي عند كلمة الحب بشتهي كتير ان انا اتكلم عن الحب عشان ال- التلاعب بكلمة الحب في زماننا سبحان الله العظيم لذلك بقول ان احنا بنعبد ربنا خوفا من ناره وطلبا لجنته وحبا لوجهه الكريم الحب الولد اللي بيدور على بنت بيحبها يقول بحبها مش قادر اتوب منها بتحب ايه بتحب فيها ايه الامام الشافعي رحمه الله يقول ايه لا تامنن فاسقا فان من خان اول من انعم عليه لا يفي لك ده هي يا ابني اللي بتحبك وماشيه آه، غلط دي خانت ربنا اول من انعم عليها تبقى لازم تخونك الكلام ده خطير عشان كده بقول لك ان انت احلى حاجه في الدنيا والذ حاجه في الدنيا وبقول لك انت برضه يلي بتحبي اي انسان في الدنيا عايز حب ربنا يبقى هو المتعه الحقيقيه السعاده الحقيقيه انك تحب ربنا لان الله يا سلام يا ابني يا سلام يا بنتي لو قعدتوا كده تفكروا في ربنا بعيدا عن الضجيج الحياة بعيدا عن دوشة الدنيا اقعد كده يا ابني وفكر في ربنا فكر في ربنا اللي خلق السماوات بص السما كده وخلق الارض شايف ال- الكرة الارضية دي كلها ها خلق البحار والانهار والجبال خلق الناس والبشر ها انا لما قلت حديث ان الله اذن لي ان احدث عن ديك مرقت رجلاه من الارض وعنقه منسان تحت العرش لما بقول كده بقول ان ده مخلوق من مخلوقات الله ديك مجرد ديك تصور انت بس سيدنا جبريل 600 جناح كل جناح يسد ما بين السماء والارض شوف المخلوقات دي قد ايه تفكر بقى ربنا العظيم اللي خلق كل ده لما يحبك ايه رايك ايه رايك بقى انت لما تحبه انت لما بتحب حد مشهور او بتحبي حد مشهور بتحب حد غني كبير صاحب منصب صاحب آه، ها وجاهه معينه آه، ب- بتحس كده بالفخر ده ده فلان آه، خليني اضرب مثال بقى ب- بحاجه قديمه زمان يقول له كان يقول له ايه انت لو ابوك جمال عبد الناصر اكسر العصايه دي ح- حاجه حاجه حاجه حاجه ضخمه يعني حاجه يعني بي بي يعني ايه لم- بي بي بي بينتفخ الانسان بحب انسان او بالانتساب لانسان ضخم مثله فما بالك بقى حين تنتسب لله اسمك عبد الله او اسمك حبيب الله اسمك حبيبة ربنا وده في عقيدتنا السلفية صح 100% أن الله عز وجل يحب ويحب فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه فالله تعرفوا ان انا حسيت دلوقتي بجمال المعنى ده جوايا ان ربنا العظيم يحب ويحب على عظمته وجلاله وجماله وغناه عن خلقه وسبحانه وتعالى وعلوه فعشان كده بقول لك لما تحبي ربنا قول طب ما انا بحب ربنا اللي بيحب ربنا يسمع كلام ع- اقل حاجه ده مبدا الحب الموافقه واشد ما تكون الموافقه في القلب ان انا احب اللي بيحب ربنا يا سلام لما تحب ربنا وتبدا تبحث بقى عن ايه اللي ربنا بيحبه عشان تحبه طيب يا عم الشيخ يعني انت عايزنا دلوقتي اصلي واصوم و- واقرا قران واذكر مفيش حته كده ها في كتاب اسمه روضة المحبين ونزهة المشتاقين ولما كانت النفوس الضعيفة كنفوس النساء والصبيان لا تنقاد إلى أسباب اللذة العظمى إلا بإعطائها شيئا من لذة اللهو واللعب بحيث لو فطمت عنه كل الفطام طلبت ما هو شر لها منه رخص لها من ذلك فيما لم يرخص فيه لغيرها طب صلي اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم زي ما قلت كده ان الشاب ده والبنت الاموره الصغنونه الجميله دي الاتنين بيقولوا يعني هتبقى الحياه كلها جد كده صلاه وصيام وعباده فيش حته حته كده في في الوسط نقول ايه ان الرسول رخص احيانا في حتت حتت الحتت دي زي ما ابن القيم بيقول ايه وهذا كما دخل عمر بن الخطاب على النبي صلى عليه صلى الله عليه وسلم وعنده جوار يضربن بالدف فأسكتهن لدخوله وقال هذا رجل لا يحب الباطل فأخبر رسول الله صلى عليه صلى الله عليه وسلم أن ذلك باطل ولم يمنعهن منه لما يترتب لهن عليه من المصلحة الراجحة ويتركن به مفسدة أرجح من مفسدته أيضا فيحصل لهم الت... من التألم بتركه مفسدة هي أعظم من مفسدته فتمكينهم من ذلك من باب الرحمة والشفقة والإحسان كما مكن رسول الله صلى عليه صلى الله عليه وسلم أبا عمير من اللعب بالعصفور بحضرته ومكن الجاريتين من الغناء بحضرته ومكن عائشة رضي الله عنها من النظر إلى الحبشة وهم يلعبون في المسجد بحضرته ومكن تلك المرأة التي تضرب بالدف على رأسه بحضرته واضح كل ده حصل والنبي شايفه اللي هم الناس بيستدلوا بيه شوف, شوف توجيه ابن القيم بقى الرائع بيقول ايه فأين هذا من اتخاذ بعض الناس ذلك دينا وطريقة والتوسع فيه غاية التوسع هذا لا ريب من تحريمه فإن قيل كيف يعني زي ما كده أنا قلت لك أهو بقى عندك مجالات ممكن تتوسع فيها نقول إيه العب كورة نقول إيه اسمع آه أناشيد إسلامية اللي هي ما فيهاش آه مزيكا ولا دف ولا حاجة خالص حد بينشد أناشيد إسلامية آه روح رحلات وعوم في مايو شرعي بس الكلام ده ليك انت اللي هو ايه محتاج نديله حته وسع وليك انت اللي لسه في البدايه محتاجه لسه تدندن فنخليها تدندن حلال تدندن في المباح لكن المباح ده لما نيجي بقى عند ابو فلان وام فلان نقول له لا انت ما ينفعكش لا يجوز لك ليه ابن القيم بيقول ايه وهذا نظير اعطاء النبي صلى الله عليه وسلم للمؤلفة قلوبهم من الزكاة والغنيمة لضعف قلوبهم عن قلوب الراسخين في الايمان من اصحابه ولذلك اعطى المؤلفة قلوبهم ولم يعطي اصحابه وقال أكلهم إلى ما جعل الله في قلوبهم من الغناء والخير ونظير هذا مزاحه مع من كان يمزح معه من الأعراب والصبيان والنساء تطييبا لقلوبهم واستجلابا لإيمانهم وتفريحا لهم في مراسيل الشعبي أن النبي صلى الله عليه وسلم مر على أصحاب الدركلة فقال خذوا يا بني أرفدة حتى تعلم اليهود والنصارى أن في ديننا فسحة فالنبي صلى عليه صلى الله عليه وسلم يبذل للنفوس من الأموال والمنافع ما يتألفها به على الحق المأمور به ويكون المبذول مما يلتز به الآخذ ويحبه لأن ذلك وسيلة إلى غيره ولكنه صلي عليه صلى الله عليه وسلم لا يفعل ذلك مع من لا يحتاج إليه كالمهاجرين والأنصار بل يبذل لهم نوعا آخر من الإحسان إليهم والمنافع في دينهم ودنياهم ولما كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه ممن لا يحب هذا الباطل ولا سماعه ولا يحتاج أن يتألف بما يت- يتألف به غيره ليس مأمورا بما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم من التأليف على الإيمان به وطاعته بكل طريق كان إعراضه عنه كمالا بالنسبة إلى النبي إليه وحال النبي أكمل صل عليه صلى الله عليه وسلم وصلت لا ما وصلتش طب ترجم حاضر طب صلي على الرسول صلى الله عليه وسلم زيد النبي صلاه صلى الله عليه وسلم فبقول لك ان انت لما تبدا صلاه مفيش مانع خالص ان انت احيانا احيانا تسمع نشيد من الاناشيد الاسلاميه مفيش مانع ان احيانا الشباب دول ينظموا رحله ويروحوا يلعبوا كوره او يروحوا مثلا ع- على شاطئ ما فيهش نساء ويقعدوا وي- وينزلوا البحر ويهيصوا ويتنططوا ويجروا ورا بعض ويلعبوا الاستغمايه ما فيش مانع خالص الكلام ده في البدايه علشان تحب الايمان يعني زي ما بقول كده انا النهارده مش بقول لك آه، برضو آه، من جهه مش بقول لك م- ما فيش عندنا الا صلاه بس وعباده بس لا ممكن في لهو مباح حتى واننا نسمي هذا باطل لكن في بالنسبه لك انت في البدايه مش باطل لما يرتقي ايمانك ولذلك بقول للاخوه اللي اركب سيارته الاقي شريط اغاني مش اغاني بقى اللي هو بتاع الايه الاناشيد الاسلاميه يقول لك ده عشان الاطفال لا عشانك ولا عشان الاطفال مش انت اللي محتاج الكلام ده مش بتاعك انت مش مرحلتك انت دي فاهمني ازاي لذلك برضه بقول كده اللي, اللي بيخرج في الشاهد انا عايز أ- لسه انا بكلم اخي العاصي اخي العاصي في ديننا فسحه وفي الدين مجال لشيء من الترفه في الضحك وفي المساح وفي اللعب وفي آه، مباح في هناك مباحات في هذا الدين تستطيع ان تاتيها دي الاولى الثانيه انا مش بطالبك ان ت... انك تبقى ملاك لا تعصي ابدا لا ده الرسول صلى الله عليه وسلم قال ما من عبد مؤمن صلي عليه صلى الله عليه وسلم الا وله ذنب يعتاده الفينه بعد الفينه او ذنب هو مقيم عليه لا يفارقه حتى يفارق الدنيا ان المؤمن خلق مفتنا توابا نسيا اذا ذكر ذكر والرسول صلى الله عليه وسلم كان في ولد كان في رجل من اصحابه يشرب الخمر فلما لعنه عمر وقال لعنه الله ما اكثر ما يؤتى به قال لا تلعنه لعله يحب الله ورسوله فلذلك انا بقول ان المعصيه اللي بتقع فيها ما تمنعكش بقى من صلاه ما تمنعكش من حب الله ورسوله ما تمنعكش من تلاوه القران والتقرب الى الله ما تمنعكيش من آه، التعبد وكثرة العبادة وحب ربنا والتأله والبكاء من خشية الله المعاني الإيمانية دي كلها تصح حتى وإن كان الإنسان على معصية معينة قد لا يستطيع أن يتركها نقول له في التدرج بتركها أو في العزم على تركها أو في استعمال الطاعات ستجعلك تتركها ما انتش معصوم انت بشر انت عبد يبقى هنرجع تاني لقضية لماذا نعبد أيضا لطلب الأمان والراحة في هذه الدنيا العاصي دايما خايف لذلك قال سبحانه الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون شوف نفسك لما تكون بتكذب كذبة وإزاي خايف لا تتكشف الكذبة دي لما تكون بتعصي معصية وإزاي خايف ده الخوف الأكثر في العقوبة حذر العقوبة من الله ان ربنا هيعاقب فلذلك السعادة في الأمان والإيمان هو السبيل لهذا الأمان أخي العاصي متى ستتوب لماذا لا تتوب متى تحب أن تتوب كيف تحب أن تتوب قول أنا عايز أتوب دلوقتي ونفسي أصلي ونفسي أبقى كويس لكن قول لي أعمل إيه أنا مش مش ع... أنا عايز بس مش عارف مش قادر نفسي مش مطوعاني احنا قلنا اهو إذا انعزلت عن المعاصي وتركتها أقبلت عليك الطاعات أنا قلت إن كثيرا جدا من من يدخلون السجون يكون سبيب سبب في إسلامهم من الكفار أو هدايتهم من المسلمين بسبب إيه؟ أن يحال بينه وبين الشهوات لما يبعد عن النساء ويبعد عن الخمرة ويبعد عن الإمار ويبعد عن الفلوس بيسلم ويلتزم فلذلك عايزين بس إيه؟ شيء من العزلة عن المعاصي يعني من الجفاء مع المعاصي من الابتعاد عن المعاصي من مجافاة المعاصي من هجر المعاصي إذا هجرت المعاصي أقبلت عليك الطاعة بس ابدأ خطوة وربنا سبحانه وتعالى يقول في الحديث القدسي من تقرب مني شبرا تقربت منه ذراعا ومن تقرب مني ذراعا تقربت منه باعا ومن أتاني يمشي أتيته هرولة انت بس خد خطوة لربنا وربنا سبحانه وتعالى سيسرع إليك بطاعاته وبرحماته وبعافيته أخي العاصي أقبل على الله وأنا أحبك في الله إخوة أختي العاصية اتق الله وأقبلي على الله وافعلي الطاعات واجتنبي المعاصي تقبل عليك رحمات الله أستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله